عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا يمن الله علي وعليكم فيه بعلم نافع وعمل صالح ورزق طيبا مباركا وأن يجعل هذا المجالس لنا هذا المجلس لنا لا علينا عمر رضي الله عنه كان في شاب كان كثيرا ما يعني رايح جاي على مجالس عمر نسأل الله سبحانه وتعالى أن أن يهدي الواقفين ويغفر للجالسين فين كده حديث اللهم اغفر للمحلقين فعمر رضي الله عنه كان في شاب كان دايما رايح جاي على عمر في يوم من الأيام عمر افتقده رضي الله عنه فسأل عنه فقال يا عمر قد ابتعد وغرق في الشراب يعني الشاب ده ابتلي بالشرب وبعد جدا عن ربنا وده يقول لك قد ايه ان ان الموضوع ده موجود في كل مجتمع حتى مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمع الصحابه كان في اللي ممكن يبتلى بالمعاصي هناك من وقع في الفاحشة وهناك من وقع في الشرب حتى في يوم من الأيام كان في واحد وقع في شرب كان بيشرب الخمر وكان سبحان الله بيجاهد في سبيل الله وده عشان احنا نتعامل مع الناس ان ايه ليوم القيامة الله سبحانه وتعالى في حاجة اسمها الميزان في حسنات وفي سيئات صح دايما يكون دي برضو نظرتك للناس يعني طالما في طاعة بتزاحم الذنب ده فاعرف ان الانسان ده فيه فيه خير والنهاردة هنتكلم في قصة شاب برضو حكاها النبي صلى الله عليه وسلم الشاب ده شوف سبحان الله كان فيه من وجهة نظرنا يعني اقل من ذرة ذرة خير وهنشوف تعامل ايه كيف تعامل معاه الرحمن الرحيم مهم الراجل كان بيشرب الخمر ده شرب مرة وبعدين ايه جلد ثم شرب الثانية وبعدين جلد والثالثة جلد ففي الرابعة واحد وهما بيجلدوا يا ناس اللي ورا دي لا اما بتقول الأذكار لا اما الناس دي شطار ربنا يلهمنا وإياهم السكينة يعني أتموا بقى الناع يعني انتوا ايه لو قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى اعتقكم في الليلة اللي فاتت أول حاجة تعملها ايه تشكر صح من ضمن الشكر العملي انك تقعد جلسة الشروق من ضمن الشكر العملي يعني تخيل ان الله سبحانه وتعالى اعتقك وعفى عنك طيب بقى خلاص كده اه انا لا انا هطلع من الجامع انا كنت جاي لدي بس لا خدت الاكرام ده تعمل ايه تزيد في الشكر ودي من اكتر الحاجات اللي تخليك لغاية اخر ليلة في رمضان اخر ساعة في رمضان واقف وبتبذل ايه اعتبر نفسك اعتقت من اول ليلة في رمضان اسأل نفسك السؤال هل سلوكك الآن ده سلوك العبد الشاكر فدايما كل ما تلاقي نفسك في كسل قول لنفسك قوم يا شاكر واشكر خلاص وبلاش بقى ايه يعني تجيبها بالايه بال... بالكلام التاني بقى انت ايه مطرود و... ويعني غير مرضي عنك والكلام ده لا دايما ذكر نفسك قول قوم اشكر ف... فالمرة الرابعة وهو بيجلد ايه اللي حصل واحد قال له أخزاك الله الجملة دي بالنسبة لنا احنا دي يعني زي جزاك الله خيرا كده صح بالنسبة للغة اللي احنا بنتكلم بيها لواحد زي ده نقول له ايه ده يعني كلمة شوف هو قال له ايه أخزاك الله طب هو مش نفس يعني من, من, من وجهة نظرنا احنا مش من حق الصحابي اللي قال أخزاك الله يقول له أربع مرات وتتجلد قدام الإخوة وكله شايف والنبي يا أخي يا أخي عشان النبي طيب فالنبي قال له ايه قال له مه لا تلعن فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله شو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا ما أعرفش حاجة عنه إلا أنه إيه في المجمل بيحب الله والرسول والحاجات اللي هو تلوث بيها دي ممكن تحدث احنا لو في اخ في يوم من الايام احنا نعرفه في الحي ده شرب الخمر مرة مين عنده اتزان رحمة عالي ان هو يقول ايه يا جماعة الشاب ده انا ما علمت عنه الا انه يحب الله ورسوله هتلاقي ان الموضوع ده مش سهل يكون موجود عندك مش سهل ان يكون موجود بل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا زنت امت احدكم فليجلدها لحد في ثالث مرة يقول لي فليجلدها لحد ولا يسرب يعني ايه ولا يسرب عارف يوسف بيقول لهم لا تسريب يعني ايه لا تسريب يعني ما فيش بقى كلام شديد يعني يعني الشرع بيقول لك ايه هو انت متضايق ليه وعاوز تجلد ليه وعاوز تعاقبها ليه مش عشان هي عصت الله صح الله بيقول لك ما تقولهاش كلمة وانت بتضرب مش يا كلبة يا وحشة يا اللي كذا يا اللي كذا يا بنت كذا يا لان الكلام ده كله فيه قصاص وانت فاكر لما واحد يقول لك ايه مثلا يا كذا فتقول له ي- اهو انت 60 كذا في 59 زياده ما انت ما هو قال لك انت ابن كذا فانت قلت له انت ابن 60 كذا 59 دول ليهم قصه هناك يوم القيامه عشان كده ايه دايما في الردود والايمان صبر اصبر لان دي مش اي حد ياخدها دي عاوزه عزم امور فالنبي قال ايه لا تلعنوه فوالله ما علمت عنه إلا أنه يحب الله ورسوله ثم قال لهم كلمة بقى إيه لا تعينوا الشيطان على أخيكم يعني عما يقع مش تقول له إيه قلنا لك هتقع ومش عارف إيه والكلام يعني هو واحد قاعد بيلعب في حمام السباحة قلت له ما تنزلش راح نازل من وراك فعلا الواد بيغرق تروح انت واقف تقول له ايه استنى بقى وتاخد سيلفي كده اهو انا قلت له وقلت له ما ينزلش قلت لك ولا ما قلتلكش وهو مالي بقى بقى ويحاول يطلع يحاول يقول له ايه شفته اهو يقول يحاول قلت له هتقول كده ده عمره ما يطلع من قلب مشفق ولا عمره يطلع من قلب فعلا عبد للرحمن القلب المشفق عنده حزم اه بس عنده رحمه فقال له ايه لا تعين لا تعينوا الشيطان على اخيكم عمر متربي فتربى على المعنى ده فالشاب ده عمر عمل ايه بقى عرف ان هو ايه مبتلى بالشراب وبعيد بعيد عن عمر هو يقول لك بقى عمر لو شافني عمر اصلا صحابه بيخافوا منه فده بقى شارب خمر وعمر بقى فانت لا ده الشيطان نفسه بيبعد عن عمر فانت تخيل بقى الشيطان عم يعوز يوسوس لعمر بيوسوس له زي يكتب له ورقه ويجري فعمر رضي الله عنه كان يرعب الشيطان فعمر الشاب ده بعد عن عمر فعمر كتب قال من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان سلام عليكم بعد حمد الله والثناء عليه قال الله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بس كتب له الآية دي بس فالشاب ده ايه فهم ان عمر ايه بيجيبه بالراحة وبيذكره بيفتح شهيته على الرجوع فظل يقلبها ويقول سبحان الله عرفت ربي يغفر الذنب ويقبل التوب ويرغبني في الرجوع ويخوفني من العقوبة ثم عاد وعمر هو بيكتب قال لي قال لي اللي حواليه ادعوا الله ان يأتي بقلب صاحبكم تتخيل ده امير المؤمنين يا جماعه ده مش ظابط آه، ولا ماسك حي ولا بتاع ده امير المؤمنين مشغول يقول للشباب ادعوا ان ربنا يجيب مين الشاب ده جه وتاب فعمر قال ايه بقى اذا وجدتم أخو اخاكم زل زله ففعلوا معه مثل ما فعلت ولا تعينوا الشيطان على اخيكم شفتوا تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الآية اللي أنا علقت عليها في درس التهجد الذين يحملون العرش كان خلف بن هشام خلف بن هشام ده قارئ كبير كان بيقرأ على الشيخ فقرأ الآية دي فبكى شيخه بيبكي فقال له شوف المؤمن نائم على فراشه والله جل جلاله يهيئ ويسخر حملة العرش يدعون له وهو نايم هو نايم كده وحملة العرش اللهم اغفر لفلان يعني انتوا شفتوا دلوقتي كلكم سامعين دلوقتي ان الحرم زحمه موت صح استشعر ان الحرم ده في الشيخ سعود الشريم والحويني واقفين كده وايه وماشيين وراهم فوق قدكم كده 30000 واحد وبيدعوا يقولوا ايه اللهم اغفر لفلان ويسميك بالاسم انت ممكن ما تصلي ممكن تفطر في نهار رمضان ليه شعور اليقين انت عديت دول بقى ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم حملة العرش قاعدين يدعوا لك أنت وبقى في دعوة خاصة لمين للي خد القرار اللي راجع اللي راجع ده زي هم أصل هم برضه إيه أخبر الناس وأعرف الناس بالله هم الملائكة والأنبياء فهم عارفين ربنا لدرجة إن جبريل بيقول لما فرعون كان بيغرق خلاص أنا خفت لا يقول لا ينطق الشهادة كنت أحط الوحل في بقه يقول لو أدركتني يا لو رأيتني يا محمد وأنا أضع الف- ال- الإيه الطين في في فرعون مخافة أن تدركه الرحمة يبقى جبريل يعرف ايه عن ربنا ويعرف ايه عن رحمة ربنا لدرجة بيقول ايه هتجيبه هتجيبه انا عارفها ال- الراجل ده هيعدي عارف بقى مين هيعدي ده يقتل ابنائه ويستحي نساءه اللي صلى بالأرب... قيل 80 ألف خدهم كده وقيل 40 على حسب بقى الخ- شوف كده المجموعة دي كلها سلخهم على الشبكة وجبريل يعلم الرحمن بيقول انا خفت لا لا عدي مع عمر بن العزيز بيقول ايه ما حسدت الحجاج الا على ثلاث في ثلاث حاجات جننوني من الحجاج ايه هما الحب هو للقران كان مجرم يحب القران جدا خلاص واعطاء اهله كان يهتم جدا بيه وايه كمان وما قال عند مرضه وموته والجمله اللي قالها وهو بيموت ده ايه بقى الجمله اللي هو قالها كان بيقول اللهم انهم ان الاعداء اجتهدوا واقسموا انك لن تغفر لي اللهم خيب ظنهم فيك فانهم ايه عميان عن عفوك يا رحمن شفت انت بتقول الله الحسن البصري برضه قال ايه قال زيك كده بس الحسن قال ايه ده لو عدى هيبقى الباب ده ليه لان الحسن معاه ال sheet بتاع الحجاج بص في ال sheet كله ضلمه قال بس عنده لقطه ممكن تعدي انت في دماغك دلوقتي حد على فكره تقول ايه ده يعني ده ممكن يعدي اه ممكن يعدي ممكن اي حد يعدي لا يسال عما يفعل يا جماعه شوف الناس يضيقون والله يوسع لأنه هو الواسع سبحانه وتعالى لكن احنا دايما بتحس كده ان الجنة تعالى انت يا محمد تعالى يا احمد فكرة المعتكفين ورا انت مش م- عارف الكيكة دي في ناس بتتعامل برضه مع الجنة كده اللي هو بيت السيد الوالد تعالى يا محمود تعالى يا احمد تعالى خليك انت عمرو ورا لا فهذا الرجل ال- عمر بيعلمنا ان احنا نتعامل معاه ازاي في واحد بقى بيغذي المفاهيم دي كلها حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم القصة دي موجودة في صحيح البخاري ومسلم وهي قصة قاتل ملأت نفسه اللي كلكم عارفينها بس خلونا ايه نقف معاها وقفات كده لعلها ايه تنفعنا ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي ان في واحد قتل 99 نفس اما نقول كده في واحد في واحد سرق 99 حذاء من المعتكفين في الليالي العشر انت متخيل ايه اللي ممكن يكون الذنوب التانية غير السرقة صح اكيد بتبدأ تتخيل طيب تعال بقى نتخيل كده في واحد قتل 99 الاول تعال نفكر كده في الدوافع ممكن يكون الدوافع قتل ليه واحد مثلا آه، بص البنت هو كان معجب بيها قال له على فكرة ده انا مرتبط راح نفيه ادي واحد راح عشان بنت ممكن يكونش واحد ممكن يكون 17 طب واحد تاني راح عشان ايه كم مره قاعد كده حط رجل على رجل وهو معدي اه قال له انت بتحط رجل على رجل وانا معدي آه كبر واحد تالت خلاف في مش عارف ايه 99 نفس طيب ده ده قضايا القتل يعني ده لو في لو ده مح- محبوس جنائي وبنقول لك كده في واحد جنائي قتل 99 طب خد كام واحد واحده في وشه انت بتتوقع بقى ايه بالالافات كم واحد برق له كم واحد ثبته كم واحد سرقه كم واحد خد عين اكيد اعداد رهيبه ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه وش القفص بتاعه 99 نفس حتى في روايه ولم يعمل خيرا قط ده الراجل ده يعني مفيش طوبة في يوم من الأيام راح خابطها كده جابها على جنب لله متخيل بقى الشخص ده غالبا في حد زيه من العبيد ها في حد زي الراجل ده يعني كلكم فوق شوية طيب هو الراجل ده يقينا هو أسوأ من كل الموجودين وأسوأ بمراحل بس الراجل ده عمل تك هي دي اللي خلته يطلع على قدام ناس كتير مننا وانت ممكن تعمل التكة دي قبل الشروق هنشوفها بقى دلوقتي الراجل ده قتل 99 نفس بس هو من جواه مش سعيد مش حاسس بالسعادة مهما تظاهر ان الكل بيهابه والكل بيحبه والكلام ده كله لا هو مش سعيد زي ما انت بتشوف اي حد بيوهمك ان هو سعيد وهو ماشي في طريق الشقاء فالراجل ده قاعد من جوه محروق واضح جدا ممكن تقعد بعد اذن حضرتك بعد اذنك يعني فالراجل ده من جواه هو بيحب ربنا طب ايه الدليل ان هو بيحب ربنا قاعد تايه امال يسال يقول يا جماعه انا والله لو عاصي وانا مذنب بس انا مش عارف اعيش انا من جوايا حبه عاوز ارجع له انا خلاص كرهت الحياه دي مش عاوز اكمل انا في الطريق ده بس انا اللي زي ممكن حد ي... فبدا يسال يقول ايه انا عاوز عاوز اشوف شيخ دلوني على عالم انا عاوز حد اساله اشوف انا اللي جوايا النار اللي جوه دي وفي حته شعله صغيره قوي كده انا بحبه والله مهما كنت بعمل وبتغلب بتغلبني نفسي وبتبهدل وبتفرج وبعصي وبمشي في الغلط بس انا فعلا بحبه عاوز ارجع بس عاوز حد يساعدني فقالوا له اه ده في اخ ما شاء الله لا قوه الا بالله وبيصلي في الصومعه ديت ومعتكف والدنيا جميله جدا فهو راح له شايل 99 جثه على دماغه شوف بقى انت بتبقى رايح للشيخ تقول له انا ارتكبت الفاحشه انا عملت كذا اتفرجت على حاجات غلط انا مش عارف ايه انا بعمل عاده انا بعمل مش عارف ايه فانت رايح تقول له حاجه ده رايح يقول له ايه انا شايل 99 تابوت على دماغي خلاص انا مخنوق وبحتضر بس انا عاوز اشيلهم من على كتفي هو انا ينفع ارجع شفت انا هحكي القصه اهو بحكيها وبشرحها والكلام ده كله بس انا حاسس لو جالي واحد قال لي انا قاتل عشرة انا حاسس ان انا ايه يعني هقولها له من باب ان ايه ان ده الصح بس من جوه مش يعني ربنا بقى ايه يعني يظبطنا على التوحيد وعلى صبغته فالراجل قال له ايه الراجل تحس اصل ده قاعد فين قاعد بقى مع صورة ايه هود والانعام والاعراف وبكاء ويوسف والله منك عفو وبتاع وراح داخل واحد كده على السجاده قال له ايه شيخ وتشوف بقى كام بشله في عينه ولابس سلسله ولا حظاظه ولا بتاع وده داخل على الشيخ يقول له ايه يا حاج انا قاتل 99 نفس يا ابني عاوز اقول له الاذكار فانا هل لي من توبه طبعا ده بقى قاعد هو اصلا الشيخ حاسس ان هو هيخش النار لانه مقصر في الورد وده قاتل 99 ف... فقال له ايه قال له لا النور قاطع قال له ما فيش ليس لك توبة لا اجد لك سبحان الله عمل ايه شوفوا حصل فيه حاجة عشان الراجل ده قفل باب الرحمة قفل وقطع باب الرحمة على الراجل ده فربنا قدر ان حياته تتقطع لان اي واحد هيقطع الرحمة عن الناس هيتقطع عن الخير فالراجل ده مجرد ما قطع الامل انت شوف في الاية وخير املا اول ما قطع الامل على ده الراجل قال ايه بقى تعرفش ايه السبب يا ترى السبب ان هو ما عندوش استعداد ان حد يجي ناحيه النيه اصل هو عنده شمعه جواه بايده تطفي فما عندوش حد استعداد ينفخ فيها فيطفيها فحس ان الشيخ ده هينفخ فراح قتله قال له لا انا عندي ايه حاجه كده بسيطه اوعى تموتها اول ان كان الدافع طالما ذبحت الامل وخربت مع اخواتك عشان كده اوعى في يوم من الايام تفتي فتوى غلط للجماعه دول يوديك على طول معاهم يقول لك بقى خلاص فسبحان الله ده قتل مين هو كان رايح يتوب صح وهو رايح طريق التوبه عمل ايه اتزحلق في نفس الذنب يعني هي بتتصل على شيخ تقول له يا شيخ انا غلطت وبتاع والكلام ده كله الشيخ سرح وغلط معاه خلاص فهي وقعت تاني في الذنب طب هتعمل ايه تقول لك مفيش امل شوفوا ده بقى بيعلمنا والنبي صلى الله عليه وسلم بيحكيها لنا عشان يعلمنا فراح ده ايه برضه ساب وماشي بس مش قادر ليه كان شايل 99 جثه بقى عليهم كام بقت جثه وجثه الملتحي الشيخ ده انت استشعر كده لو قال لك ايه تخيل لو هو ماشي في الشارع بقى وبيقول لك ايه يا اخ هو انا دلنا على عالم تعمل ايه وانت عارف اللي راح عليه الشيخ راح يعني انت قلت له ايه والله بص الشيخ موجود في ابو احمد روح له لقيته الجمعه صلاه الجنازه عليه فجه يقابلك تاني يوم يقول لك ايه دلنا على حد تاني تقول له ايه انا هتدله على حد انت عاوز تخلص منه فهو سبحان الله شعور الناس في البيئة دي وهو بقى ماشي وهو كاره نفسه بس ما زال في حاجة جواه بتنور ان انا لسه بحبك وانا عندي حاجة مش عاوز اطفيها ابدا وهدني اقاتل عليها زي ما قتلت الناس دي ان الحتة دي انا هرجع لك يعني هرجع لك بدأ يبحث عنده صدق انه عاوز يرجع فدلوه على واحد تاني قالوا له بص بقى لا سيبك من الراهب روح للعالم فراح للعالم حكى له القصة قال له ايه قال له ومن يحول بينك وبين التوبة قال له مين يقفل الباب ده شوف انت ممكن بكلمة تريح شوف بشر بكلمة تجيب واحد كان هيبقى ايه قاتل مية واحد ما انت لو كنت ها كان ها خلاص فشوف سبحان الله ولذلك أبو الدرداء يقول لو شئت لأقسمت على أن أحب العباد إلى الله الذين يحببون الله عند الخلق اللي بيحببوا الايه ربنا عند الخلق دول أحب الناس إلى الله أبو الدرداء بيقول كده إنك لازم تكون إيه بتحبب الناس في ربنا شوف سيدنا إبراهيم فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى الواحد لما تجيله البشرى يعمل إيه يفرح يسجد سجدة شكر وجاءته البشرى يعمل ايه كمل يجادل البشرى يجادلنا البشرى يشكر صح الرحمة بتاعته والشفقة بتاعته على قومه الكفار اللي قوم قوم لوط اللي بيعملوا الفعل الشرع الرحمة بتاعته عليهم عالية جدا لدرجة واحد قال له بنبشرك مش شايف البشرى يجادلنا في قوم لوط هتقتلوهم طب لو فيهم طب ما طب ما طب ما نتاخر طب ما نعمل مش يجادلنا في قوم لوط سبحان الله هم الانبياء كده كلما زاد ايمانك كلما علت رحمتك على الناس فالشاب ده قال له ايه العالم ده قال له مين يحول بينك وبين توبه بس هو في حاجه انت بقى انت هو صادق ولا مش صادق ها ده صادق ولا مش صادق بس الصدق مش يكفي لازم الصدق مع الروشتة انت صادق انك رحت للطبيب حاسس بوجع وألم رحت للطبيب وانت صادق اداك روشتة ما عملتهاش يبقى انت ايه مش صادق في التطبيق فلازم تبقى صادق في البحث والتطبيق فاول كلمة قالها له قال له ايه اترك ارضك بس سيب المكان اللي انت فيه ده طب هو عارف منين المكان ده وحش لان اول حاجة ان البيئة دي سي... اصلا انت عارف ده دي قرية في الاخر خالص وقرية في الزمن اللي قبل النبي هي فيها كم مية يعني تقريبا كان فيها عشرة لسه اللي عايشين فعما يقتل امال شغال قتل محدش يقف مرة محدش يقول له اي حاجة فقال له اترك ارضك فانها ارض سوء والحاجة التانية الراجل ده لو تاب وهو ماشي فيروح واحد مثلا مهزر معاه هزار تقيل فيروح واحد من التانيين صحابي يقول له ايه شفت والله العظيم انت ده لو كان من شهرين لكان 101 الناس خدت عليك يا باشا من يوم ما انت سبت لحيتك العيال دي لازم تتقدم مش معنى ان انا التحيت خلاص لا انا برضه هقتل وانا بلح وانا ملتحي فهيهيجوه على المعصيه لا قال له انت لازم تبعد عن ده عشان كده مفيش حاجه هتدمرك انا عندي يقين كل اللي بيسمعني عنده مش نقطة خير عنده يعني حاجة كده أكبر من النجفة دي من الضوء اللي جواه بيحب ربنا بس اللي مدمرك حقيقة صحبتك السوء وخلي بالك صاحبك السوء مش معناها ان هو يعني كل شوية يقول لك تعالى لا لا صاحبك السوء اللي هو مش بيشدك للطاعة بس يقول لك لا والله عمره ما قال لي سجاير ولا عمره قال لي كذا ولا عمره قال لي كذا ولا عمره قال لي كذا لا لا شوف يا جماعة الصاحب اللي ما يزودش حسناتك يخلع منه لأن انت كده كده هتخلع منه وهي مسألة وقت أول ما خلاص رجت الأرض رجة هتسيبه فسيب أي صاحب ممكن يبقى عنده معرفة بس صاحب وأنتيم واخرج معاه لا ليه؟ ما عنديش حد غالي يعطلني عن طريق الآخرة فالشاب ده قال له اترك أرضك فترة ترى بدأ يتحرك وهو بيتحرك جاءه الموت الراجل ده لسه ما اشتغلش شغل مع يعني ما بدأش في البرنامج ثانية ده لسه هيروح عند الاخوه يقول لهم بقى يقولوا له بص والمسجد وجلسه الشروق والاذكار ومش عارف ايه سبحان الله وبحمده ونخله في الجنه وتسمع مش لسه ما دخلش في الموت ده ده هو هيبدا يتحرك وهو بيتحرك جاله الموت فلما جاله الموت تخيل نفسيته هتبقى عامله ازاي وهو خلاص بعد ما مسك الامل بقلبه والموت يجي طب انا هقابل ربنا طب انا لسه ما انا لسه ما لسه ما اتحركتش انا لسه ما اشتغلتش ده انا يا دوبني كده عديت سمعت كلمه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيهدى فناء بصدره يعني ايه ناء بصدره يعني زحف مقدار شبر يعني خلاص كده راح زاحف سنه كده وروحه تطلع ده المشهد الاولاني المشهد الثاني بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا افواج نازله من السماء فوق معاه كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة ملائكة بيض الوجوه الله أكبر ملائكة الرحمة نازلة وملائكة معاها كفن من أكفان النار سود الوجوه دول عاوزين ياخدوا الروح ودول عاوزين ياخدوا الروح ملائكة العذاب تقول ايه ما فعل خير قط انتوا جايين ليه ده يلزمنا مش تعبكم ملائكة الرحمة تقول ايه هو ده اللي انا عاوزك تطلع بيه جاءنا تائبا مقبلا جاء تائب مقبلا هو جه لسه ما جاش بس التكه بتاعه الصدر دي اتحسبت وجودك دلوقتي وانت بتسمع عشر تكات صدر عشر تكات ناقه بصدرك قالوا لا ناقه بصدره لا لا هو كان جاي ملناش دعوه احنا ملناش دعوه خلاص وبدلت صحيفته وتاب وبرضه دي ملائكه اسمها ملائكه ايه؟ الرحمه طب هم يعرفوا ايه عن رحمه ربنا؟ لا هم عارفين وده هيعدي فارسل الله لهم ملك في صوره ايه؟ ادمين وبدا يتكلم معاه فاحتكموا ليه؟ احنا هنحتكم لده قال لهم ايه طيب سهله هنقيس بينه وبين ارض السوق خلي بالك بيقيسوا يعني انت شوف بقى ما فبالك بقى ان انت انتيم ليهم ولازق ليهم ده انت لو كنت مت بعيد عنهم هنشوفك انت قريب من دول ولا قريب من دول قريب من القهوه ولا من الجامع قريب من اهل القران ولا من اهل الايه الغناء انت قريب منين يبداوا يقيسوا عشان الناس اللي قاعده ليل نهار تقول لك انا هعمل الفرح بتاعي ومش عارف هو مؤدب والله ومحترم بتاع بس هيعمل فرح وهي مختلط وفيه اغاني طب الملائكه لو جت هتقيس ايه انت جوه هي هنقيس لا ده انت مش نا... ده انت غير ده انت جبت ناس من بره جوه عشان كده اوعى اذا كنت ولا بد فاعلا معصيه ما تخليش الناس كلها تحاسب على المشاريب بتاعتك يعني انا خلاص واحد كده كده هيعصي ربنا هيعمل الفرح بتاعه بالطريقه دي ما تجيبش كل العائلات تشيل معاك المشكله اوعى توجبه في الحاجات اللي زي دي مفيش حد غالي عليك انك توجب معاه تقول له بص والله يلا لسعه في النار بس انت تتبسط لا لا لا اللي يعرف النار مش هيغامر بالحاجات دي فقال لهم قيسوا فجم يقيسوا هم بيقيسوا ظاهرا ولكن الرحمن يقول شوفوا الجغرافيا يا جماعه الارض الكره الارضيه شفت الزلزال اللي حصل في تركيا قال لك ده ترحلت مش عارف قد ايه 4 متر ان رب العالمين يضع ويجعل ان الكره الارضيه الجغرافيا تتغير للقاتل ده ليه عشان نوى يتحرك ده ما صلاش ليله ولا قعد في مسجد لا لا نوى يتحرك فالكره الارضيه كلها وربنا سبحانه وتعالى يقول لارض ليه السوء تباعدي ويقول له أرض الخير اقتربي يبقى هو كان قريب من مين من أرض السوء صح آه ظاهرا قدام ليه الخلق لكن الرحمن لا يحسب له الطلعة دي الطلعة اللي هو عملها دي تتحسب فناء بصدره فغفر له ودخل الجنة سنعرض الراجل ده في الجنة دلوقتي طب هتيجي تقول لي في التسعة وتسعين دول هيحصل لهم ايه طالما الرحمن ادخله الجنة سيأتي بهؤلاء يغريهم فيرضي او يرضى عنه ويسقط حقوقهم خلاص ده يدخل الجنة بس يدخلهم الجنة يدخلوا الجنة عشان ده الراجل ده بقى لو اتأخر يا جماعة لو اتأخر في القرار لو قال بكرة قال مش طالع الطلع طيب حاضر يا شيخ الله يجزيك خير والله طمنتني يا اخي والله انا كان قلبي خلاص انا كنت هضيع انا ليه النهارده بعيط والله سبحان الله فرجت عني هتعمل ايه بقى بص رمضان السنه دي يعني ايه انا مشغول شويه عشان ثانوي وجامعه وجواز وعندي عيال ومش عارف كل واحد بقى وظروفه يقول لك ان شاء الله بقى رمضان الجاي ان شاء الله ده لا عشان صادق قال دلوقتي بصوا يا جماعه الشيطان دايما وهختم من الكلام ده قبل الذنب بيوسع لك الرحمه بتاعت ربنا على الاخر ويصغر لك الذنب على الاخر يا عم ده ارتكاب الفاحشه ده شوف والله بركعتين توبه الموضوع بيتشال فعلا بيتشال يا عم ثلاث ارباع الاخوه كانوا كده وتابوا انا انا بقول لك الاخوه اللي بيصلوا وبيدوكوا الدروس دول كانوا كلهم كده معانا هم ركعتين والدنيا عدت فدايما يكبر لك الرحمه ويصغر لك ايه الذنب بعد ما تقع يعمل ايه يقول لك نهارك ابيض انت واحد في الزنا الزنا يا مجرم ده فرن في القبر وتنور وليهم ضوضاء وصوت عالي ده انت ليلتك مفيش رحمة ويروح وقافل له الباب جامد جدا عشان كده عما تسمع آيات اللي بتفتح باب الرحمة هي مش بتقول لك اجري على الذنب لا ده هي بتيأس الشيطان ان يمسكك في وقت الوقعة لانك اول ما بتقع الشيطان ايه بيجيب طبل ومزمار بقى يقول لك وقلت لك الموضوع ده ومش عارف ايه والرحمة خلصت وراحت عليك والذنب كبير وما انتش قايم وبتاع ويشوش عليك عشان ما تسمعش ايه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم عشان ما تسمعش على ما كان منك ولا ابالي عشان ما تسمعش وان زنى وان سرق رغم انف ابي ذر وده انه يقنعك أصل انت عندك جلد ذات ومحدش حاسس بيك وكل اللي في المسجد دول طاهرين وانت الوحيد اللي دانس وانت اللي مش عارف ايه انت لو السقف ده وقع هيبقى واقع بسببك يا عم انت اشقى واحد فينا انت اشقى واحد انت اسوأ واحد انت اللي بعد ابليس خلاص كده ربنا سبحانه وتعالى يقول للملائكه هم القوم لا يشقى بهم جليسهم يلا انت قاعد معاهم عدي الحج مثلا لو عزمكم يوم العيد وقال لكم كلكم هتتغدوا عندي دي فرض مثل ماشي قال لكم كلكم هتتغدوا عندي وبدعوكم كلكم كل اللي سامعينا يجوا العصر ده مثال يوم العيد يقعدوا في المسجد هنا ايه يتغدوا خلاص هو الراجل قال كده انا هعمل الكلام ده فحد من الشباب جاي معاه ابن عمه يروح واقف يقول له لا استنى ابن عمك ده ما كانش قاعد انا على الكاميرات وشايف كام واحد ايليق به لو هو عامل كده طب ده مخلوق فما بالك بقى الكريم سبحانه وتعالى فيقول لهم هم القوم حتى الملائكه تقول له يا رب ده بس هو فيهم واحد ما مش مظبوط يقول لهم هم القوم طالما معاهم هم القوم ده في كلب اشهر كلب في التاريخ كان ماشي مع هم القوم فيا سيدي انت مهما كنت في الاخر لا يشقى بهم جليسهم بس تاخد الخطوات اللي هي اترك ارضك لازم صحبه صالحه والحاجة التانية اللي انصحكم بيها لازم يبقى ليك شوف الخير اللي احنا كله فيه ده لو في خير احنا فيه هو حاجة واحدة بس انك مسكت الصاحب الصالح هو القرآن عشان كده من رحمة الله بينا في المسجد هنا ان شاء الله من بعد يعني في نص شوال كده او قبله هيكون في حلقات قرآن هنا في المسجد رجالا ونساء واطفالا وكبارا وشيوخا ان شاء الله واللي عاوز منكم يشترك ان شاء الله او حتى لو عاوز يبقى معلم او اي حاجه في الاداره ممكن ان شاء الله يشارك في رقم الاستشارات يبعت عليه هنديله الاستماره يملاها امسك بقى القران لو مسكت القران القران ده يا جماعه هيوصلك لكل اللي يخطر على بالك واللي لا يخطر على بالك هياخدك كده من ايدك ويوديك بقى هتلاقي الفتوحات كل اللي في دماغك ذنب هتلاقيه بت- بيتعالج ازاي عاوز توبة هتعرف خطوات التوبة عاوز صحبة صالحة هتلاقي خط الصحبة الصالحة زي بالظبط والعياذ بالله اللي عاوز يشرب حشيش بيروح فين بيروح فين النار مش لا بيروح فين في الدنيا ايوه انت كبير كده انت فاهم اهو اوعى فبيروح للاماكن دي صح عما بيروح بقى بيلاقي مين بيلاقي صهيب واسلم والاخ عبد الرحمن وبتاع وبيراجعوا سوره الكهف وعندهم مراجعه وبتاع وعندهم نفقات وكده ولا بيلاقي مين بيلاقي ايه ماشي بيلاقي اسماء تانية لا نقول لا يلاقي حد يكون قاعد المهم بيلاقي حد تاني صح بيلاقي الصحبه الفاسده صح وبيلاقي الاماكن الوحشه وبيلاقي السرقه وبيلاقي كذا وبيلاقي كذا هو كان حاطط الخطه دي كلها لا هو مسك ايه مسك السكه دي وكما قال النبي ايما طريق سلكت وردت على اهله فمن سلك طريق الابرار ورد على الابرار هتمشي في الشارع ده هتلاقي هتلاقي الابرار ومن ورد طريق الفجار ورد على الفجار فما تمشيش في طريق الفجار وتقولي هي الاخوه فين اللي كنت بشوفهم في المسجد يا حبيبي ما انت ماشي في السكه هم في الشارع التاني فامشي في الشارع ده هتلاقي طب انا ما اعرفش صحبه ولا اعرف اي حاجه تانية امسك خط القران والقران كريم اسمه كده القران الكريم عمرك ما هتمسك الخط بتاعه ولا يكرمك الله لازم تتغرق كرم كرم صحبه صالحه كرم سكينه كرم طمانينه كرم علم شرعي كرم في كل حاجه فنسال الله ان يكرمنا واياكم بالقران واسال الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم